السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي في في المستشفى جت حالة واحد عنده كورونا الاشعة اتعملت صدره يعني نسأل الله العافية رئته مدمرة يا جماعة مدمرة انت حاسس بحاجة لا خالص نفسك اخباره ايه زي الفل بعد يومين الاشعة صعبة جدا صدره زي الفل النفس زي الفل العظيم فيعني كتب له بقى عظيم فخد ال خد ال يعني قال انا مش هقدر اجيب العلاج ده جه في علاج مهم جدا ليه معيش فلوس معكش فلوس تجيب ازاي العلاج ده مهم جدا بالنسبة لك معيش فلوس اجيبه يجي بعدها الاشعة زي الاشعة صعبة جدا طب حالة نفسك ايه زي الفل وبقى زي الفل وراء اللهم لك الحمد سبحان الله العظيم عجب الله من قنوط عباد اكتئاب وهم وقلق وقرب غير الفرج جاي الفرج بينك وبينه خطوة انت كل خوفك وهم انت خوفك كله بسبب اوهام حزنك كله بسبب اوهام قلقك وتوترك ورعبك وفزعك وهلعك بسبب اوهام احساسك بالفشل واحساسك بالاحباط كل ده بسبب اوهام انت عايش في وهم انت محطم نفسيتك ومحطم حياتك بسبب وهم بكرة اللي انت خايف منه انت ما عندكش اي معلومة عنه انت ما عندكش اي معلومة عن مستقبلك ولا مستقبل ولادك ولا مستقبل اي حاجة في الدنيا انت ما عندكش معلومة عن بكرة انت لا تعرفي اجلك ولا تعرفي تعرفي رزقك كل مخاوفك مخاوف من اوهام مخاوف من تصورات مش هتحصل ولا حصلت ان ربا كفاك بالامس ما كان سيكفيك في غد ما يكون نامت عيون وباتت عيون في امور تكون او لا تكون ان ربا كفاك بالامس ما كان سيكفيك في غد ما يكون انت لا تعلم شيء ولا تقدر على شيء ولا ولا تملك اي شيء في اي شيء يا جماعه ربنا بيقول وعنده مفاتح الغيب الغيب ده زي الخزن له مفاتيح عند ربنا بس لانها اخطر معلومات في حياتك عند ربنا بس ويعلم ما في البر والبحر كنت ماشي مع واحد صاحبي النهارده كنا في جلسه تدبر خلويه كده فشعاع الشمس جاي على ايدي قلت له انت عارف شعاع الشمس ده وصل لنا من الشمس في قد ايه يعني 8 دقايق قلت له لا ده الشعاع ده الفوتونات بتطلع من قلب الشمس بتت... عما بتوصل لطرف الشمس بتاخد مئة الف سنة قلت له شعاع الشمس اللي بينور جلدك ده اهو ربنا بيرتبه لك من مئة الف سنة المحيطات فيها نقط خضرة كده نقط خضرة ما بتتشافش اصلا نباتات كده النباتات دي العلماء بيقولوا بتطلع 50% من اكسجين الارض يعني بيقولوا المفروض كل البشر يبقوا ممتنين للنباتات الخضرة الدقيقة دي انت النفس اللي بتتنفسه مش في ايدك ولا انت مرتبه ولا انت عارف هو جالك ازاي ولا نور الشمس اللي بينور لك عينيك انت انت قلقان ليه عجب الله من قنوط عبادي قاعدة حاطه ايدك على خدك وقاعدة تحسبيها وتضربي اخماس في اساس وقرب غيره والتغيير جاي والامل في الله سبحانه وتعالى كبير عشان كده يا شباب يعني قلت لك بينك وبين الفرج خطوة بينك وبين الفرج خطوة بقى تقولي ايوه طيب خلاص يعني بكرة في خبر حلو هسمعه يعني في حاجة هتحصل بجد والباب المقفول هيتفتح حبيب قلب الخطوة دي جواك اوعى تفتكر ان الخطوة دي براكي انت عايشة في الدنيا كده كده انت عايشة في الدنيا ابتلاء واحد بس من ابتلاءات النبي عليه الصلاة والسلام اللي ابتليها لو حصلت لك في حياتك حياتك كلها تتحطم ابتلاء واحد لو حصل لأي حد مننا حياته تتحطم والنبي عليه الصلاة والسلام كان بينام وقلبه مع الله وعايش سعيد عليه الصلاة والسلام وفرحان ليه القصة مش انك انت في ابتلاء لان الدنيا دي دار ابتلاء اصلا ولا هنفكر في الجنة ليه وهنطمع في الجنة ليه القصة في تفاعلك انت مع الابتلاء تخيل النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في بيت في ثلاث بنات متطلقه تخيل واحد بناته الثلاثه متطلقات طب هيعملوا ايه طب لو مت هيروحوا فين طب هياكلوا منين طب هيشتغلوا ايه واحده زي السيده زينب بس طلق اتطلقت وبعد كده ست يعني فرق بينها وبين زوجها يعني لانه كان كافر وبعد كده ست سنين مريضه بالضبن امراض مزمنه في جراح ضلوعها لما الهبار بن الاسود وقعها من على الدبه وهي بتحاول تهاجر للنبي عليه السلام فضلت مريضه بالجراح وكسر في الضلوع انت متخيل اب شايف بنته قدامه وبعد كده ماتت رضي الله عنها وارضاها انت متخيل ال... انت بقى لو انت مكان النبي عليه السلام مش لاقي تاكل اصلا مفيش اكل اصلا مفيش اكل يعني نايم 20 سنة جعان مفيش حاجة اسمها عشاء يعني انت حلمك انك تلاقي افطار او تلاقي غدا انت متخيل انت يا الله سبحانه وتعالى انت قلقان ليه وخايف ليه وشايل هم الدنيا ليه انا اديك حاجة اسمها الروشتة الذهبية خمس حاجات خمس حاجات هم دول الخطوة اللي جواك اللي ربنا هيفرح قلبك بسببها دي الخطوة اللي بينك وبين الفرج الخطوة الاولانية في الروشتة الذهبية حسن الظن في الله حسن الظن في الله انا لو ماشي جنب ابويا وابويا في جيبه مليون جنيه وانا ما فيش في جيبي ولا شيلن انا هبقى فرحان وبطمن لابويا لا يمكن يسيبني لا يمكن ابويا يتخلى عني مستحيل واحد يقول لي طب افرض ابوك باعك يا ابني مستحيل يعني ابويا يباني يعني انت ابوك ده قطره قطرة اقسم بالله ما يجي قطرة في بحار حنان الله عليك انت امك ده هي والله ما تيجي قطرة في بحار حنان الله عليك والا قارن نعمة امك بنعمة الجنة الجنة يعني نعم الدنيا دي كلها ايه في الجنة اصلا كلها ام بأب بالدنيا باللي فيها انت انت ربنا سبحانه وتعالى ما تبصش اللي في جيبك اوعى مودك ومزاجك يبقى بناء على اللي في جيبك كام ولا يبقى بناء على اللي حواليك مين ولا يبقى بناء على اللي معاك ايه ولا يبقى بناء على شحن رصيدك ايه ولا رصيد البنك ايه ولا شهادتك ايه ولا كليتك ايه ولا ال CV ايه اوعى تتوكل على ال CV بتاعك اوعى تتوكل على اللي في جيبك اوعى تتوكل على موديل عربيتك اوعى تتوكل على اللي حواليك اوعى ت... اوعى قلبك اوعى تتوكل على شهادتك اوعى تتوكل على الدكتوراه ولا الماجستير ولا الزماله ولا ال board الامريكي اوعى تتوكل على حاجه اوعى تفتكر ان الوظيفه اللي انت ما عرفتش تجيبها كانت هي سعادتك وربنا حرمك منها اوعى تفتكر ان مجموع الثانويه العامه اللي انت ما جبتوش كان هو اللي هيبقى فيه جوازك وسعادتك ورفعتك اوعى تفتكر ان الس... ان ال interview اللي انت فشلت فيها كانت هي الخير ليك وربنا منع الخير عنك اوعى تسيء الظن بالله اوعى تفتكر ان في اي حاجه راحت منك اوعى تفتكر ان حلمك اللي راح اوعى تفتكر ان طموحاتك اللي ما عرفتش تحققها كان فيها نجاحك وسعادتك وربنا ما ادكش نجاحك وسعادتك اوعى تفتكر ده اوعى تيأسي من روح الله حسن الظن في الله خير يقينا خير واللي جاي كله خير رقم اتنين الرضا الرضا باختصار يا جماعة يعني لو خد منك حاجة شوف اداك مليون حاجة ده احنا غرقانين في كرمه والله العظيم غرقانين في كرمه نعمة بس نعمة نعمة عينيك اللي بتبص على الموبايل بيها الوقت نعمة نعم لا تعد ولا تحصى ربنا غرقك نعم رقم ثلاثة التسليم يبقى حسن الظن في الله الرضا رقم ثلاثة التسليم التسليم ده هي لا في ايدي ولا في ايدك ولا في ايد حد هي في ايده لوحده في ايده لوحده الكون ده في ايده لوحده ارادة الله ستنتصر على كل ارادة والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون بعض المفسرين قالوا على امر على امر يوسف يعني ربنا مش هيسيب حد يؤذي يوسف ابدا ربنا هيغلب كل اراده شر ارادت بيوسف شر سبحان الله التسليم سلمي له سلمي رقم أربعة الصفاء الصفاء ده انك تبقى واقف بتصلي ركعتين كده وقلبك في السماء تعرفي تصلي جسمك في الارض وقلبك في السماء الصفاء من صفى صفي له سيب الدنيا باللي فيها بقى سيب البشر كل دول خيالات مآتة كل اللي معديين دول خيالات مآتة كل اللي حواليكي ده خيالات مآتة والله ما حد عارف حاجة بكرة اللي انت مرعوبة منه ده انت ما عندكيش اي معلومة عنه ولا تملكي اي شيء فيه ولا اي شيء من مقدراته ليكي اي سيطرة على مين اللي فيه قلقانه من ايه وخايفه من ايه الصفاء كل اللي تحت دخلات مئتك كلها فوق كلها عند الله رقم خمسة الصبر الصبر مفتاح الفرج مفيش باب مغلق ما بيتفتحش مع الصبر مفيش الصبر مفتاح اعظم مفتاح في الحياة كلها حسن الظن في الله الرضا التسليم الصبر الصفاء مع الله سبحانه وتعالى الملآيات اللي بتزهل القلب في القرآن أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها معد على القدس لا خرابة خرابة خلاص قال أن يحيي هذه الله هذه المفعول به هذه اللي هي الأرض مفعول به الله فاعل فبص للمفعول به قبل الفاعل ضاع اللي ضيعه انه بص للمفعول قبل المفعول بالارض والفاعل الله خلي قلبك مع الفاعل مش قلبك مع المفعول به اوعى الترتيب يبقى عندك غلط هو الترتيب كان عنده غلط بص للمفعول به ان يحيي هذه هذه اللي هي الارض المفعول به الله بعد موتها الله الفاعل اخر الفاعل اللي هيأخر ربنا في تصوره وفي فهمه ده كل حاجة معاييرك دي مش هي اللي ماشيه الدنيا الدنيا ماشيه بمعايير تانية عند ربنا سبحانه وتعالى اعتباراتك دي مش هي اللي ماشيه الحياة النجاح حاجة والفتح حاجة دي من اكبر الخبرات اللي الواحد خرج بها في الحياة ممكن انسان ناجح ومفيش فتح طب ازاي دكتور واستاذ في الجامعة وانتم مفيش فيه عيان واحد وممكن واحد عنده فتح رهيب ومفيش نجاح اصلا ده هو معهوش شهر اصلا وعنده اموال وعنده ازاي يا رب وسعيده ومزاجه سبحان النهارده شفت واحد كنت انا واخ من اخواني ساعه جلسه تدبر واحد على عربيه كره قاعد ينقي الحاجات من الزباله بيجيبوا الكراتين كده ويبيعوها الراجل اقسم بالله لو واخد استغفر الله لو شارب مخدرات ما هيبقى مزاجه جميل كده فقلت له سبحان الله شاف الراجل ده مزاجه حلو ازاي وواحد معاه ملايين ومزاجه مهبب استغفر الله العظيم واتوب اليه قال ان يحيي هذه الله بعد ما تقف ان ان دي كلمه اغضبت الله سبحانه وتعالى ما هو ان ديت يعني ازاي طب تيجي ازاي بقى خربت تتصلح ازاي الاكتئاب جه التوتر جه ال panic attacks جت الهلع الفزع التو... كل الاحباط الحزن الاحساس بالفشل الاحساس بانعدام القيمه كل حاجه راحت انى يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله موت موت بقى واصحى وشوف انا عملت ايه من غيرك انت فاكرك انها كانت ماشيه بيك انتوا فكركم ان انتوا اللي هتنصروا الاسلام في الارض انتوا فكركم ان انتوا اللي هتنصروا دين الله وهترفعوا دين الله في الارض انتوا فكركم ايه انتوا فك... انت انت مفكر انها بيك اصلا ولا ربنا مستنيك ولا الاسلام مستنيك ولا يا جماعه احنا كل اللي احنا بنعمله من دعوه ومن عباده بنت... بنتزلف الى رضا الله طلاب جنه طلاب فردوس اعلى بس هو ده اللي احنا بنعمله ما سوى ذلك ربنا قدره غالب على كل قدره على وجه الارض قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله موت انت لازم انت بقى تموت لانك انت مش هتعرف تعمل حاجه الاحباط والياس وان دي مش نافعه واصحى بقى شوف انا عملت ايه في فلسطين ورجعتها عمار ازاي وحررتها من الاعداء اعداء الدين ازاي اماته الله 100 عام دفع 100 سنه من عمره عشان يفهم دفع 100 سنه من عمره عشان يعرف الترتيب الصح يا ترى تدفعي قد ايه من عمرك على ما تفهمي يا ترى اعلم ان الله على كل شيء قدير اللي قالها دي في ناس ما قالتهاش غير بعد ما ماتت هو دفع 100 سنة من عمره عشان يفهم الترتيب الصح ويفهم ان ربنا الاول ويفهم انه يحسن الظن بالله ويفهم انه يبص فوق للفاعل قبل ما يبص للمفعول به اللي ملوش اي قيمة في معادلة التغيير الحقيقية يا ترى هتفهم امتى يا ترى هتفضلي قد ايه في الهم اللي انت فيه على ما تفهميش ان كل حاجة في ايد الفاعل اللي هو الله وعلى ما الترتيب يتصلح جوه قلوبنا اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى ناس كتير مش مش هقول ما بتحبوش يعني استغفر الله مش عارفه عنه حاجه فممكن تتقفل لما تسمعه في حين ان هو من اجمل اسماء الله اللي تسعد القلب اسم الله المانع المانع بيمنع عني الخير لا يا حبيبي ده بيحميك من نفسك شفت صوره طيرت عقلي صوره مذهله سمكه كبيره فجت سمكه صغيره قامت بلعه السمكه الصغيره فالسمكه الصغيره بقت نصها في بق السمكه الكبيره في نفس اللحظه تمساح متربص بالسمكه الكبيره والسمكة الصغيرة بقت نصها تحت انياب السمكة الكبيرة التمساح انبلع السمكة الكبيرة فبقى التمساح جوه بقه السمكة الكبيرة والسمكة الكبيرة جوه بقها نص السمكة الصغيرة سبحان الله السمكة الكبيرة طبعا ما عادتش هتقدر تجيب السمكة الصغيرة هترميها من بقها يعني انت تخيل نفسك انت السمكة الصغيرة وفي عدو اللي هو السمكة الكبيرة تسلط عليك وحطك تحت انيابه وانت بتقالك انك ضعت وربنا بيرتب لنجاتك انه هيبعت عدو اكبر على العدوك اللي, اللي عايز يمزقك ده يبتلع عدوك ثق في الله للحظة الاخيرة لحد امتى هتفضل واثق لحد امتى هتفضلي مطمنة لحد امتى هتفضل معتصم ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم مش ومن يعتصم بالله فسيهدى فقد هدي ومن يعتصم بالله يعني ارفع ايدك قول يا رب يا رب صفيها قول يا رب بصفاء صلي ركعتين بصفاء بحسن ظن قلت لكم الروشته الذهبيه حسن الظن في الله التسليم الرضا الصبر الصفاء مع الله سبحانه وتعالى ده اسم الله المانع اللي بيمنع عنك مصايب وانت ما انتش داري والنبي عليه الصلاه كان في شعب ابي طالب الصحابه بيبكوا بيبكوا من الخنقه بتاعه الشعب وفي نفس اللحظة في المدينة المنورة حرب بعاث اتقتل كل صناديد الكفر في المدينة في يسرب اللي زي ابو جهل وابو لهب كده يعني سبحان الله ان مع العسر يسرى ان مع العسر في نفس اللحظة اللي اتولد فيها اليسر اتولد فيها بس اليسر بياخد وقت عما يجي عشان مولود قوي عشان لما بيطلع بيستمر فالاتنين اتولدوا في نفس اللحظة ما تقلقيش النبي في شعب ابي طالب ربنا بيرتب له المدينة المنورة تخيلي بقى لو انت عارفة كده انك في اللحظة دي اليسر اتولد خلاص الفرج اتولد خلاص بينك وبين الفرح خطوة بينك وبين الاطمئنان والسكينة خطوة واحدة بس بس تقدري تاخديها الخطوة دي جواكي وساعتها هتلاقي ربنا غير معاملته معاكي سبحانه وتعالى النجاح حاجة والفتح حاجة كل المعايير اللي انت فاكر ان الدنيا ماشية بيها ومسببه لك احباط لان تلات ارباع الاسباب بتاعت قوانين الدنيا اللي انت فاكر ان النجاح والسعادة ماشيين بيها مش في ايديك كل المعايير اللي انت حاططها دي غلط المعايير بتاعتك مش هي المعايير اللي عند ربنا القوانين بتاعتك اللي انت فاكر ان الدنيا ماشيه فيها مش هي القوانين اللي ربنا ماشي بها الدنيا ما تقلقش ما تزعليش ما تحبطش ما تتقفلش كل حاجة عند الله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وإن من شيء أي حاجة جواز فرح شهاد أي وإن من شيء إلا عندنا خزائنه كله من أوله لآخره فيش حد بيملك أي حاجة إلا الله سبحانه وتعالى حزنك أنت حزين عشان أوهام وخايف من أوهام وقلقان من أوهام ومحبط من أوهام وبينك وبين الفرج خطوة الخطوة دي جواك جوا قلبك جوا نفسيتك تقدر تعمل الخطوة دي يلا قوم الوقت قوم الوقت اتوضى قوم الوقت اتوضي وصلي ركعتين لو ما بتصليش قوم الوقت اقعدي كده في مكان صافي كده وارفع ايدك وكلميه ونجيه قوموا اذكروه اعبدوه ما حدش هيديكوا اللي ربنا يديهولكم محدش هيعمل لك اللي ربنا يعمله لك ده ربنا الجميل الجميل ده من معاني الجميل يقول لك اديني كل اديني الخلاصه في جمله الاجمال اللي يقدر يجمل لك كل احلام حياتك اللي يقدر يعمل لك كل حاجه الله سبحانه وتعالى هو الحل عنده وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض الله الحبة دي ممكن تبقى شجرة الحبة دي ممكن تبقى فتح الحبة دي نواة خير يا ما في كم نواة خير في حياتك في ظلمات حواليك ما انتش داربها وهي في ايد ربنا ممكن يفتحها عليك في اي لحظة في أي لحظة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قالوا الرطب لسان المؤمن اللي رب بذكر الله واليابس لسان المنافق اللي ما بيذكرش ربنا في الأزمة اوعى تغيري معاملتك مع ربنا اوعى تبقي في السراء حاجة وفي الضراء حاجة خل... كن واحدا لواحد على طريق واحد خليك واحد مع ربنا ما تبقاش مع ربنا بوش لما يديك النعمة ومع ربنا بوش تاني لما تبقى في ابتلاء اوعى تتغير معاه عايزه ما يغيرش معاك ما تتغيرش معاه خليكي معاه اللهم يا ذا الفرج القريب اللهم اللهم يا قريب يا مجيب اللهم يا ذا الفضل المبين يا خير الرازقين يا خير الراحمين يا خير الغافرين يا خير الناصرين يا أحسن الخالقين يا رب العرش العظيم يا من لا يغلق بابك عز جارك رب عز جارك ربي لجأنا إليك واستغفنا برحمتك وتلهفت أنفسنا أنفسنا على باب جودك يا ربنا تمرغنا على أعتاب كرمك يا أحد يا صمد يا رحمن يا ودود يا لطيف يا رؤوف يا طيب يا رحيم اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم اهد قلوبنا يا رحمن اللهم اجعل لنا ودا يا رحمن يا ودود اللهم فرج كربنا اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تنحل بها العقد وتفرج بها الكربات اللهم صل على الحبيب محمد في كل ضيق وحرج صلاة من التجأ إلى باب الكريم ففتحت له أبواب الفرج اللهم اشف أمراضنا اللهم أد ديوننا اللهم وسع رزقنا اللهم أصلح بالنا اللهم اهد قلوبنا اللهم أصلح أعمالنا اللهم فرج كربنا اللهم اكشف الهم والغم عنا اللهم اغفر ذنبنا اللهم عافنا وعاف أحبابنا اللهم نجنا من البلاء والوباء اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام اللهم نجنا من هذا الوباء اللهم نجنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا من وباء كورونا يا رب اللهم نجنا من الفقر والهم والغم والوباء والمرض اللهم إنا نسألك اليقين والعافية اللهم اهدنا وسددنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن جار السوء اللهم أمين اللهم أمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك